السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد بدأنا منذ فترة حوالي ست دروس فاتت صح؟ أو سبعة حاجة زي كده وتكلمنا عن أسباب الهداية وتكلمنا وذكرنا ما هو معلوم من حال كل إنسان مؤمن مسلم أنه لا شك يريد أن يكون من المهتدين ولكن أغلب الناس يظن أن الهداية من الله عز وجل بغير سبب أي إن ربنا سبحانه وتعالى نعم هو الذي يهدي فأنت هتبقى ماشي في الشارع كده إيه اللي هيحصل ربنا هيهديك زي ما تخرج من البيت كده تلاقي مامتك تقول لك إيه آه ربنا يهديك يا ابني وربنا يوقف لك ولاد الحلال فانت ربنا هيوقف لك ولاد الحلال ازاي وانت ماشي تلاقيه طالع عليك والهدايه برضه تلبسك كده وانت ماشي مفيش حاجه اسمها كده تمام انما في الاخر الانسان لابد ان ياخذ باسباب الهدايه طيب نجيبها منين ذكرنا من اسباب الهدايه كم سبب سبعة ولا ثمانية ثمانية صح ثمان اسباب من اسباب الهدايه ذكرنا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم السنة وفهم الصحابة وإيه كمان والشكر أن يكون العبد شاكرا وإيه كمان ها التوبة و إيه المجاهدة ممتاز وإيه كمان العمل الصالح الإيمان والعمل الصالح ثمانية الدعاء الدعاء ثمان أسباب للهداية وبعد ما اتكلمنا عن الهداية في أكثر من درس تقريبا اللي فاتوا دول كانوا سبع دروس وخلاص هنخلص ونختم بقى ونقول خلاص كده خلصنا موضوع الهداية ده قمت ختمنا ختمنا بكلمة برضو جملة كده غلسة وكأننا بنهدم الحاجات اللي احنا بنيناها وهي مش هدم ولا حاجة هي بناء برضو ولكن بناء من نوع آخر فذكرنا هل لو إنسان أتى بكل هذه الأسباب قرأ القرآن وسمع القرآن وتدبر القرآن وحكم القرآن في حياته وحفظ القرآن واتبع السنة وفهم القرآن والسنة فهم الصحابة وكان عبد شاكر وجاهد نفسه وتاب لله عز وجل ودعا ربنا سبحانه وتعالى وإيمان وعمل لو كل ده موجود هل ربنا سبحانه وتعالى يهديه هذه أسباب الهداية لو فعل ذلك الله عز وجل يهديه ولكن لابد مع أسباب الهداية ألا يتعرض لموانع الهداية لأنه ممكن يعمل كل ده ويعمل حاجات معينة الحاجات دي ربنا قال إن هو مش بيهدي ده تمام يا جماعة برضو احنا بس عشان خاطر ايه عشان ما حدش يحس ان انا بألف تمام هو احنا لما قلنا ان, إن ربنا سبحانه وتعالى بيهدي فلان فلان ده ده مش اقصد ان هو عين يعني شخص بعينه ولكن اللي هو ايه نوع اللي بيعمل كذا يعني قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيهديه ليه لان هو قال جل في علاه انه بيهدي فلان احنا مش بنألف في الاخر الدين بتاعنا احنا بناخده منين من القرآن والسنة بس تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي بس خلاص صلى الله عليه وسلم كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما ينفعش حد يجيب كلام من هواه ما ينفعش حد يجيب كلام أصل هو استطعمه أصل هو شايف إن هو كويس لا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه لا يقبل منه إطلاقا بل ويأثم على الابتداع مش بس لا يقبل ده كمان يأثم واضح فاحنا بنعرف الطريق بالكتاب والسنة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنين ولا هم يحزنون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هي دي هي دي فما نيجي نقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى مش هيهدي اللي بيعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وفي. ليه؟ عشان انا متعصب شوية والجلالة خدتني والصوت آه، لعلع و درس بقى أنا لازم اقول كلام مهم وبتاع صح؟ لا انا مال انا هو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن برضو قال ايه؟ مش ههدي فلان فيفضل ياخد بالأسباب ياخد بالأسباب ياخد بالأسباب ياخد بالأسباب وبعدين هو بينفخ في قربة مخرومة ليه؟ هو اللي خرمها وأنا اللي خرمتها لذلك لازم أبقى فاهم إيه موانع الهداية عشان وأنا باخد بأسباب الهداية أبقى ماشي صح أبقى بنفخ بس في قربة مش مخرومة واضح أول موانع الهداية التردد في التعامل مع الله التردد في التعامل مع الله وطبعا كل حاجة هنقول عليها ايه دليل ما هو اللي يقول لك كلام من غير دليل شرعي تمام استنادا ان هو عايز ولا اصل المؤسسة الفلانية ما بتقولش ولا بتقول انا اسف ده كلامه ايه اه تجيبه وتكتبه في ورقة وتجيب طشت كبير كده على طريقته وتمليه فيه ايه ورد وبعد كده تحط على الورد ده ايه ميه وتجيب الورقة وتقوم حاططها فين في الميه هيبقى الم... بعد كده ب- لما الم... يقعد شويه وتنقع الورق اللي هو كلامه جوه الميه هتبقى ده انت كده عملت ايه آه، بليت كلامه تعمل ايه بعد كده تشرب ميته طبعا هي دي الطريقه العلميه للرد على هؤلاء ما هو في ناس ما ينفعش إن أنت ترد عليهم باكاديميه اكتر من كده يعني ده بالنسبه له اصلا كلام ايه اكاديمي لانحطاط مستوى فكره تمام وانحطاط اسلوبه في عرض اي قضيه اي قضيه اوعوا يكون حد فاكر ان انا بتكلم عن احد العمدة اللي اتكلم عن النقاب آه، آه، امبارح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اطلاقا انا مثلا اجيب سيره آه، آه، معقول والله العظيم ده زمن انا عايز اجيب ورده برضو وك- و- اشمعنى اشمعنى والله؟ انا بغير يقول لك ايه زينبه زينبه ماشي يلا سبحان الله الانسان يفضل يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي وانت بتقول ايه هو ماشي غلط ماشي غلط ولكن الماشية شكلها مش واضح على الناس بس هو ماشي غلط يجي ربنا سبحانه وتعالى يوقع اللي ماشي غلط ده في شر أعماله عشان هو ذات نفسه اللي يعمل الإعلان لنفسه ربنا يا رب اصلح حالنا اللهم آمين الشاهد أن من أحد موانع الهداية التردد في التعامل مع الله مين اللي قال كده ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال الله جل في علاه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ها ولا ليهديهم سبيلا ليه عشان هم عملوا حاجة في أول الآية ربنا قالها إن هم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا رايح جاي رايح جاي رايح جاي ده من موانع الهداية خلينا أضرب لك مثال تخيل معايا موقف معين ان مثلا شاب صغير وهو ماشي في الشارع بالليل عدى قدام مسجد لقى طفل رضيع موجود على باب المسجد وفي لفه كده اهو. صعب عليه وبتاع مكتوب عليه مثلا اللي يلاقيه رعاه قال لك ده يا عيني ابن سفاح ولا حاجة ولا أمه باعته ولا أهله باعوه صعب عليه وقال لك أخده وربيه خده ودخله بيته ورباه وأكله وشربه ونظفه ورباه ودخله مدارس وعلمه وكبر الولد وكبر وكبر ودخل بعد كده حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية وطلع مهندس قد الدنيا حلو وبعدين جاله فرصة عمل بره فسافر وطبعا الراجل ده في مقام والده تمام بس في الآخر ما يحبلوش إلا الخير فسابه يسافر عدت السنين وانقطعت أخبار هذا المهندس المحترم ثم بعد ذلك هذا الأب الذي راعى آه، واعتنى بهذا المهندس كان على نفس حاله ولكن طبعا بعد أربعين سنة ولا حاجة تقدم به السن وكان خلاص يعني الراجل كبر في السن فكان واقف الراجل ده اللي هو الكبير في محطة الأتوبيس مستني الأتوبيس عشان خاطر يروح البيت فهو واقف بيبص لقى عربية أفخم ما يكون ملفتة للنظر فنظر بداخلها مين البيه اللي راكب بيبص لقى البيه ده مين المهندس وإذا بعين هذا المهندس اللي راكب العربية ينظر إلى هذا الأب الذي اعتنى به وأكرمه وراعاه وعينيهم الاتنين جت في عين بعض فجت في ال... في قلب المهندس كده ان ايه اقف ولا ما اقفش اقف ولا ما اقفش عمل نفسه ان هو ما شافوش وفضل ماشي بسرعه وبعد كده ايه اللي حصل ضميره انبه قال لا برضه ده الراجل لمني من قدام باب مسجد ما ينفعش ان انا اعمل حاجه زي كده وقام وقف على جنب وقف ولا ما وقفش بس قدام بعد ما ايه اللي حصل جواه تردد سؤال وانت تحكم الواد ده اصيل ولا قليل الاصل ها قليل الاصل صراحه كده عشان ما وقفش لا ده وقف ده وقف بس اتاخر بس اتاخر كان لازم يقف على طول كان لازم يقف على طول تردده ده تأخره عن هذا الأمر دلالة على أن هو مش مدي هذا الشيخ أو هذا الرجل الذي اعتنى به مكانته ومكانه ولا يقدر جهده ولا ولا ولا ولا ولا معاني كتير جدا اترجمت في الآخر في إيه؟ في تردده أن يقف إليه وصلت نرجع بقى للي احنا كنا بنقوله لما انت تسمع كلام الله عز وجل المفترض على العبد انه يكون اصلا ايه مسلم لله عز وجل صح احنا ديانتنا اسمها ايه يا جماعه اسلام طيب والديانه اللي نزلت على سيدنا موسى كانت ايه اسلام طب واللي نزلت على سيدنا عيسى اسلام طيب وسيدنا ابراهيم الاسلام طيب وسيدنا يوسف الاسلام طيب ونوح الاسلام ان الدين عند الله الاسلام الدين اصلا هو الاسلام عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن هذا الدين ينزل على قوم في زمن ووقت ومكان يناسبهم فتكون له تشريعات معينه ينزل بعد كده على قوم تانيين في مكان تاني أو في نفس المكان بس زمن تاني بتشريعات مختلفة تناسب هذا الزمن إنما هو هو نفس الدين يعني إيه نفس الدين؟ يعني نفس الفكرة إسلام نفس الفكرة الإسلام اللي هي في الآخر إيه؟ حد قرأ سلم نفسك؟ سلم كنا بنقول كده في كتاب كتاب تعبان كده محدش يقراه يعني تمام نضرب مثال كده ايه سلم نفسك كاملة لله فورا كما امر بس خلاص يعني ايه تسلم نفسك يعني ايه انسان مسلم يعني تسلم نفسك لله يعني ايه تسلم نفسك يعني تروح مسلم يعني تنقاد لله انقياد كامل غير مشروط هو اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ننصرك ونتبعك ونمشي معاك ولكن الملك فينا من بعدك قال لهم ايه ما ينفعش ما ينفعش وما قبلش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هيبقوا مكان مين الانصار كانوا هيبقوا دول الانصار وكانوا اقوى واكتر ووافقوا واقتنعوا بس قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه يبقى الملك فينا من بعدك بس قال لا مفيش واعتذر عنه وفي الاخر ايه اللي حصل راحوا له المدينه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم المدينه وبقت في الاخر الانصار هم الانصار فعلا سبحان الله فسلم نفسك يعني تنقاد انقياد كامل كل الشرائع بتأمرك ان انت تنقاد لله انقياد كامل سلم نفسك ايه كاملة يعني ما يبقاش جزء في حياتك لله والجزء التاني لا بعض الناس الجزء الاسلامي في حياته هو الجزء العبادي طب والاجتماعي لا في البلاص اي كلام فتلاقيه بيصلي وبيقرأ قرآن تمام وصلاة عيد ومراته محجبة وابنه بيصلي وبيصلي الفجر ويمكن في المسجد كمان و و و و ده الجانب الايه العبادي طب يوم ما يجوز بنته او هو يتجوز او يجوز ابنه الفرح لا ده فرح اديني بقى هو الفرح يبقى فرح الا لما يبقى فيه تمام ولا احنا هنقعد كده رجاله قدام بعض ده حتى يبقى فرح ناشف قوي صح ما ينفعش او يبقى موجود عنده الجانب الاجتماعي تمام والجانب العبادي بس ما عندوش الجانب المالي فالاموال عنده التجارة والربا زي ما هو عايز غش ورشوة وفلوس ربا و و و و او يبقى عنده في الجانب المالي وعنده الجانب العبادي وما عندوش الجانب الاخلاقي فتلاقيه بيصلي وبيصلي الفجر وممكن يبقى سمته سمت صالح جدا انما ما عندوش اخلاق بربع جنيه واظن ان احنا قابلنا ناس كده صح او يبقى عنده اخلاق الجانب الاخلاقي كويس جدا والاجتماعي كويس جدا انما الجانب العبادي رايح خالص ما بيركعهاش انه صح ولا واحد من دول صح قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه كله فرقم واحد تسلم نفسك اتنين كاملة تلاتة لله ان وانت بتسلم نفسك كاملة يكون الامر كله لمن لله عز وجل فان فعلت او تركت فان فعلت او تركت ففعلت لله وتركت لله طيب ايه الرابعة والاخيرة كما امر ما تجيش انت تسلم نفسك تقول انا هنقاد انقياد كامل ممتاز وهكون كل حياتي لله ممتاز ولله فقط مش هأشرك مع الله عز وجل في النية ولا ممتاز ولكن سأؤدي بعض العبادات على طريقتي أنا أو سأضع بعض الضوابط الاجتماعية على طريقتي أنا أو سأضع بعض الضوابط في التعامل المالي على طريقتي أنا أجي أقول لك إيه مش إسلام مش إسلام إيه الإسلام أن تسلم نفسك كاملة تنقاد بنفسك كاملة لله عز وجل كما أمر بس هو ده الدين فتيجي أحكام أو شرائع لسيدنا موسى مختلفة عن مع سيدنا عيسى مختلفة مع سيدنا محمد مختلفة مع سيدنا إبراهيم إنما الفكرة واحدة إيه هي؟ إن أنا كل الناس اللي أرسلت فيهم الأنبياء والرسل كانوا مأمورين بالانقياد الكامل إن ينقضوا في حياتهم كلها كل الحياة للشرع اللي نازل ده وينفذوه لله كما جاء في الشرع كما هو مأمور بس هو ده الدين هي دي الفكرة الفكرة العامة لدين الإسلام فهمنا؟ فلما تيجي تقول لي بقى أنا متردد يعني أنا متردد يعني الفكرة العامة للدين أصلا مش ثابتة صح إن أول كلمة بنقولها انقياد ده احنا لسه بنقول إيه انقياد الانقياد أصلا ذات نفسه إيه مش موجود مش كامل ده أنا مش عارف حقف ولا مش حقف عشان خاطر كده التردد انواع ممكن يبقى في الاول ممكن يبقى تردد رايح جاي رايح جاي رايح جاي ي- يطيع ويعصي يطيع ويعصي يطيع ويعصي في نفس الامر وممكن يبقى ايه بيحلل ويحرم بيحلل ويحرم وفي ناس عارفين لما يجي حصان كده وخلينا في الحصان تمام لما يكون هو لسه مش آم، مش مروض فيجوا يمسكوه يعمل ايه يرفص وبعنف شديد ده ممكن يموت واحد ليه؟ عايز ي- يخلع الحاجة اللي مربوط بيها ولو حد راكبه يبقى عايز ينطره ويرفصه صح؟ ليه؟ غير مروض مش مسلم نفسه يعني مش منقاد المنقاد يمشي مع صاحبه إنما الغير منقاد يعمل إيه؟ يرفص طيب وإحنا بنعمل إيه؟ ما إحنا ساعات بنرفص واقعيا حرفيا إحنا بنرفص تيجي تقول له واحد قال الله أو قال رسول الله يقول لك إيه؟ لا يا عم ده تشدد أقسم بالله سنة النبي صلى الله- الله عليه وسلم المؤكدة الواجبة المذكورة في صحيح البخاري منها ما يتهم إن هي تشدد صح ولا أنا غلطان؟ صح هي ذات نفسها تشدد بالمناسبة مع إن هي هي لو جاءت على وجه مختلف تقبل كنا واحنا في الكلية الواحد مثلا يبقى مقصر ثوبه للكعبين تمام بغض النظر الجمهور بيقول على ان إن الاسبال ايه رأي الجمهور انه مكروه تمام الجمهور على ان هو كان مكروه مش محرم واضح بس متفقين جميعا على ان الاسبال ان كان مصاحب بكبر فهو ايه فهو محرم دي بلا خلاف انما لو من غير كبر فهو مكروه حلو فعلى الاقل الانسان ده بيعمل ايه ما بيعملش مكروه كان يتريقوا عليه قد ايه ولابس بنطلون ازعر و و و و- و حلو يطلع البرموده انقح منه اقصر منه لنصف الساق حلو ولا مش حلو حلو وعلى قلبنا زي العسل سلم حبيبي اه ورجاله وستات كمان ولا هنفرق والله طب للستات بس لا ورجاله ورجاله طب ما هو كان وحش وبنطلون ازعر والجو ده بس لما بقى حاجة غير ربنا وغير الدين بقى جميل نفس الكلام حصل في اللحية اللحية ونعكش وشكلك منعكش وحرام عليك والنا- والدين ما قالش كده وبتاع مش عارف الدين ما قالش كده دي جت منين تمام لا بقيت دلوقتي تمام بقى في حاجة اسمها اللي انا عامله ده اسمه ايه jungle style اه والله انا كده jungle style حر ابيض لا ولا انت عايز تبقى اللحيه بتاعتك fade ولا اسمها ايه اسمها fade اه ولا jungle style وبقى عادي وبقى فله جميل لما بقت ايه لما بقت مش دين انما وهي دين لا لا لا الدين ما قالش كده دين ما قالش كده طب هو الدين قال ايه لان برضو خلي بالكم هو الدين لحيه الدين مش لحيه واللي يقصر الدين في مسألة اللحية ده إنسان سطحي جدا بس اللحية إيه؟ دين اللحية دين بس دي مش لحية واضح؟ بس ال- الفكرة بقى إن الدين إيه؟ الدين انقياد وتسليم هي دي في حد ما بيغلطش؟ ما فيش حد ما بيغلطش إطلاقا بس في واحد غلطان وزعلان إنه غلطان وفي واحد غلطان وبيقول ان غلطي ده صح هي دي مشكله ده مش منقاد مش منقاد اصلا تمام ده ايه معرض اعراض كامل وده من موانع الهدايه اصلا ولكن اللي اخف منه شويه انه يكون متردد قلنا على المتردد ايه من شويه ايه ما عندوش اصل اه ما عندوش اخترت انت حته احسن من اللي انا قلت انا قلت قليل الاصل تمام ما عندوش اصل عارف ليه لان الراجل ده عمل مع الولد الصغير ده حاجات معينه احنا شايفينها حاجات كبيره صح صح ولا غلط اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيه اكتر بكتير جدا من اللي الراجل ده عمله مع الراجل ده فان كان معيب في حق هذا البش مهندس أن يتردد ليقف لهذا الذي رباه فأكثر عيبا أن نتردد نحن لأمر ونهي الله عز وجل مع العلم أن فضل هذا الرجل على هذا المهندس أقل من فضل الله علينا وأن منزلة الله عز وجل أعلى من منزلة الرجل فمع وجود ده يبقى لو احنا ما وقفناش وترددنا يبقى ده ايه أكمل أكمل ده من موانع الهداية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ساعتها بيطرد لانك مش جاي تلعب ده دين ثم ازدادوا كفر يتزحلق بقى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا من موانع الهداية التردد في التعامل مع الله لذلك قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة هي كده بيجي لك ال- الامر من اول مره ها ايه الاخبار ال- طريقه تدينك مبنيه على الت- ال- ال- التسليم الكامل والامتثال والانقياد الكامل ولا المعافره والترفيس والزعيق والعياط و و و و و لو مبنيه على التسليم توفق انما لو رفضت ايه اللي يحصل ومشيت هتفضل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم تلاقي نفسك عمال تتقلب يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال ليه؟ عشان انت ما خدتش الموضوع جد من البداية لذلك السلف كان يقول من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة فمن موانع الهداية التردد يعني ايه يعني ما نترددش بقى ما نترددش لا، لما ندعى الى الله ورسوله ليحكم بيننا أو ليحكم بيننا نقول ايه سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هي دي ده قول المؤمنين ده قول المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك يا ربنا ولكن المصير بس خلاص هي كده أولئك هم المفلحون سواء كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ربنا سبحانه وتعالى دي بقى فكرة وعي يعني إيه عارفين بتوع الإدارة وبتوع المهارات والسكيلز وال عارفين ساعات يجي يتكلم معاك كنا بناخد في دوره في الاداره mini MBA فالراجل بتاع ال management اداره كان بيكلمنا عن مساله آه، ان اي حاجه وانت بتعملها لازم في حاجه اسمها process to know why ان انت تدخل الحاجه اللي انت عايز تعملها دي في في process في عمليه ان انت تعرف ليه فكان بيقول لنا اي حاجه دلوقتي انت هتعملها او مش هتعملها هتشتريها او مش هتشتريها لازم تسال ايه ليه ليه انا هشتري مثلا آه، كذا ممتاز ليه تمام يعني ساعتها كنت عايز اشتري انا فاكر انا ضربت لكم مثال ده قبل كده كنت عايز اشتري لابتوب تمام كنت عايز اشتري تاب تابلت ف فهو بيقول حتى في ادق التفاصيل في حياتك لازم تفكر بالطريقه دي فيقول لي انت عايز تشتريه قلت له اه قال لي ليه يعني قال لي يعني هتستخدمه في ايه قلت له ممكن في الدرس مثلا احتاجه بتاع قال لي انت طب انه احسن بالنسبه لك التابلت ولا الورقه قلت له انا بحب الورقه اريح قال لي يبقى مفيش سبب يعني مفيش سبب قلت له طيب ماشي طب بس يعني انا عايز اشتريه قال لي اه مش بقى عايز تشتريه كده رفاهيه قول لي رفاهيه قول لي دلع وانا اقول لك ماشي انما اداريا غلط فنزلت بعدها اشتري لابتوب من زمان بقى ايام ما كان اللوفت- اللابتوب ببلاش فبسال الراجل قلت له عايز لابتوب mini laptop كده صغير وبتاع قال لي عندي حاجه يا فندم تشغل كذا وتشغل كذا وتحط عليه كذا وال processor كذا وبتاع قلت له بص انا عايز حاجه عشان خاطر افتح ملف Word تمام و Google Chrome يعني ممكن اصلا تجيب واحد بمنافيلا يعني تعمله كده تمام بس فقال لي بس قلت له اه قال لي يعني مش- طب ده كارتة ال VGA طب قلت له لا كارتة VGA ولا كارتة معرفش انا عايز حاجة اعمل فيها الحاجتين دول بس قلت له ما- مش هفتح ملف PDF هفتح ملف Word بس فقال لي خلاص يبقى ده ينفعك جاب لي واحد ب... كان رخيص جدا مع ان التاني اللي جابه ده احسن بكتير جدا واغلى بكتير بس في حاجات انا ايه مش هستخدمها فاجيبها ليه فالطريقه اللي انا درستها دي دي ايه دي طريقه تفكير يعني هو ما ادانيش حاجه في ايدي ما قاليش روح اعمل مشروع ما ادانيش فلوس ما ادانيش آه، آلة قال لي طريقة تفكير أعيش بيها في حياتي واصلة؟ فما باجي أتكلم دلوقتي عن مسألة التردد والتسليم أنا بتكلم عن إيه؟ عن طريقة تفكير يعني أنا ما قلتلكش دلوقتي مثلا إيه؟ هنقرأ قرآن وهنخلي وردنا كلنا كل يوم جزء فأنت ماشي بقى بتقول إيه؟ انا كل يوم هفرغ لنفسي عدد معين من الدقائق امسك المصحف عشان خاطر اجيب الجزء اللي احنا قلنا ان هو هيكون في الجدول بتاعنا اليومي صح لا احنا ما قلناش كده احنا قلنا ايه ان انا ابقى فاهم اصلا بتعامل ازاي مع الدين مع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنش بتردد لان التردد احد موانع الهدايه فهتلاقي نفسك لما تيجي تسمع قال الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا بيكون الدافع ليك للامتثال ان انت تفتكر ان انا لو ترددت دلوقتي ربنا هيمنع عني الهدايه او كمال الهدايه او ستكون هدايتي ناقصه فتمتثل خوفا من العقوبه ممكن بس دي طريقه تفكير عشان نمتثل لله عز وجل الشاهد أن من موانع الهداية واحد التردد في التعامل مع الله اثنين الظلم الظلم من موانع الهداية وقد قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين صح هو قال والله الله جل في علاه لا يهدي القوم الظالمين يبقى لو انسان ظالم ربنا قال ان هو هيتعامل معاه ازاي مش هيهديه ده ممنوعة عنه الهداية طيب يعني ايه ظالم الظلم انواع انواع منها وحقيقي بقى لما تقرأ القرآن بس تقرأ قراءة المتبصر أقسم بالله العظيم القرآن ده معجزة بجد احنا معانا معجزة معانا واحنا فعلا مش بنعرف نتعامل معاها يعني لما تيجي تقرأ يعني آيات معينة دلوقتي هنقولها طب ما هي واضحة اهي امال احنا بنعمل ايه مش عارف ربنا يصلح حالنا ربنا يهدينا ويتوب علينا من الظلم من الظلم أن الإنسان يريد العلو في الأرض إرادة العلو في الأرض أن يعاند الحق ابتغاء العلو في الأرض اللي احنا بنقول عليها إيه بيكابر بيكابر يبقى شايف الحق قدامه واضح تمام بس يعمل ايه ينكر ويكابر عشان يفضل هو الأعلى طب جبنا الكلام ده منين قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك واحد بيحاج سيدنا إبراهيم في ربه وهو ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت طيب على الحقيقة هل هو يحيي ويميت لا ده هو حتى لما في ال... كان بيتناقش قالوا ايه قال إني إذا أمر بواحد فقتله وبعد كده قال لي ايه وهذا أما إني لم أقتله فقد أحييته هي في مغالطة منطقية أصلا ولكن هو بيكابر يعني كلامه أصلا غلط ولكن بيكابر تنزلا سيدنا إبراهيم كمل معاه الكلام بس بطريقته بقى وأعجزه قال قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ها والله لا يهدي القوم الظالمين دايما خليك عارف في حاجة اسمها يا جماعة نظم القرآن نظم القرآن يعني الجملة مش جاية كده يعني مش ثلاث اربع مواضيع في الآية انت مش فاهم ان هما ملهمش علاقة ببعض ايه علاقة والله لا يهدي قوم الظالمين بالقصة افهم القصة تعرف يعني ايه ظالمين عمل ايه ده الملك ده ادعى, ادعى الألوهية ورأى الحق أمامه فاستعلى على الحق بجداله ورد الحق ليه عشان يفضل هو الملك يفضل هو الأعلى فقال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين ما يهديش واحد بيكابر لأن اللي بيكابر بالمناسبة لما يجي له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي يحصل يكابر يتعالى ويرفع صوته مع انه مأمور بخفض الصوت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ما تعليش صوتك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المكانة يعني لما يقول حاجة ما تجيش انت تقول لا انا هعمل كذا انت كده بتعلي كلامك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حرام ما ينفعش منهي عنه فاللي يعمل كده يكون بيعمل ايه بيظلم بيظلم انه يشوف الحق ويكابر اللي ده فيه اللي ده فيه في مانع من موانع الهداية لازم يغيره لازم يغيره اقبل الحق اقبل الحق تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم تمام فتيجي تنصح واحد تقول له ايه خلي بالك دلوقتي انت بتعمل حاجة غلط وبتاع او بتعمل مكان ايا كان يقوم جاي يقول لك ايه يعني انا بعمل غلط وانت ما بتعملش غلط يا عم بقول لك دلوقتي انت بتعمل غلط مش ب... م- يعني انا مش بتعالى عليك ومش بنسب لنفسي العصمه انا بنصحك لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه اديني النصيحه بس فانا بنصحك يعني انت يعني ما بتعملش حاجه غلط يا ديني مع مع مع- هن- هنوصل لايه هنوصل لايه ومين قال لك بقى ان انا عملت حاجه غلط لعلمك بقى في ناس من اللي انت بتنصحهم دول عنده داء التبرير تقول خلي بالك انت قلت لفظ خارج وما كانش صح ان انت تقول حاجه زي كده يقول لك لا خلي بالك انت مش حاضر الموقف من اوله الشخصيات دي اصلا ما ينفعش تتعامل مع اهلها كده لو ما عملتش كده اتاكل ماشي تيجي بعد كده تقول له بص آه، خلي بالك انت خبطت بس عربيه الاخ وانت ماشي خلي بالك انت ما تعرفش حاجه انت ما حضرتش الموقف من اوله هو اللي اصلا اللي كان اتزنق عليا وعشان لازم اطلع وكان لازم اطلع دي ضروره كان ما اعرفش مين عنده ايه ولازم اخرج فحكيت له ولا ما كانش ينفع ماشي معلش بس يا فندم انا اسف بس حضرتك دفعت رشوه والرشوه حرام لا لا انت مش حاضر موقف من اوله انت ما تعرفش ان الموقف المكان الفلاني ده مستحيل يمشوا لي ورقه الا بالرشوه ولازم ادي الرشوه عشان ماشي فانت معلش انت قتلت مراتك ده كان غلط بس وبتاع لا انت ما حضرتش موقف من الاول اصلا ما اتجوزتها من البدايه لا بص لا عارف الشخص ده اللي كل ما تيجي تقول له حاجه غلط يقول لك ايه لا موقف انت ما حضرتوش من اوله انا صح انا صح انا صح ايه يا عم المعصوم في ايه ايه يا عم ايه ده ايه ده ده عمره ما بيشوف نفسه اصلا ايه غلط فعمره ما بيشوف الطريق فبيفضل ماشي في الضلالة طول حياته عشان بيكابر عشان بيكابر والمكابرة ظلم لنفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون تيجي تجيب مثلا وقت الثانويه العامه والثانويه العامه اليومين دول جايه فين في رمضان وطلع لنا ناس من تحت الارض موتى وفتواهم وكلامهم ميت مثلهم ومثل ما تعلموه يقول لك يجوز للولد اللي اللي في ثانويه عامه انه يفطر ايام الامتحانات اللي هو اسكت يعني اسكت وروح الحرم صلي لحد ما تموت عشان تموت في حسن خاتمه وتخش الجنه بس ما تتكلمش بالله عليك وطبعا ده بيبقى ايه له مكانه غالبا له مكانه ليه له مكانه لان اللي له مكانه بيتنقوا تمام مين اللي بينقي ما نعرفش ما, ما نعرفش بس في في حد بينقي يعني الرز اللي انت اكلته ده مش كان متنقي بس احنا عارفين مين اللي نقاه تمام الخضار اللي احنا بن بنشتريه تمام بننقيه صح فبرضو في الناس اللي بتتكلم بيبقى في حد بي ايه بينقي تمام ما هم دول بالنسبه لهم ايه خضار واللي يرضى يذل نفسه ويتعامل مع حد ويبقى خضار خلاص هو اللي مذلول بقى تعمل له ايه ربنا يصلح حالنا وحاله رزقنا يا رب الامن والسلامه والثبات اللهم امين شاهد ان فكره ان انت تبقى بتكابر وقت الثانويه عامه صحيح تلاقي ال ال ال الاب والام احيانا يقول لك ايه طب ما هو دلوقتي الولد مش هيركز تمام طيب ويفت وكمان ايه دي حد بقى بيقول لك ايه وكمان في مشكله تانية يا مولانا ايه يا فندم ما هو دلوقتي لو راح صايم وحضرتك عارف الثانويه العامه ساعات بيكون فيها ايه غش هيغش وهو صايم طبعا افحمك لان انت تغش وانت صايم حرام انما لو هتغش وانت فاطر في نهار رمضان ده ايه اه ده من اوجب الواجبات مثلا فانت جبت الكلام ده منين فتلاقي هو هو الاب ده وهي هي الام دي اللي مفترض ان هو بيعلم الولد الصغير ده ايه الادب خلي بالك الاب ده اللي هيروح في الاخر يقول لوالده لابنه ايه اتكلم عدل فين بر الوالدين بر ايه والدين ده مذكور فين بر الوالدين ده يا فندم في الدين الدين اللي قال لي اصوم فين في نهار رمضان وقال لي ما افطرش الا لو مريض او مسافر الدين اللي قال لي ان الغش حرام اللي انت قلت لي عكسه بالظبط افطر في نهار رمضان عشان الامتحانات وغش لو لقيت اللجنه كلها بتغش جاي دلوقتي تقول لي بر والدين ياه ياه ايه ده بس على فكره ممكن تلاقي رد ايه هو لا بس انت ما حضرتش موقف من اوله اصل هو اصلا تمام هو اصلا الامتحانات كان فيها و و و الدين يا جماعه مش ركعتين الدين مش ركعتين مش تمسك مصحف وتحفظه الدين حياه الدين حياه كامله فلما تيجي تقرا في سير الصحابه وسير السلف هتلاقي في الوضوء بيعملوا كذا وفي الصلاه بيعملوا كذا وفي الصدقه بيعملوا كذا وفي ال ال الزكاه بيعملوا كذا وفي الجهاد بيعملوا كذا وهتلاقي في البيوع بيعملوا كذا وهتلاقي في, ال- في الافراح بيعملوا كذا كانوا حياه هو الصحابه دول كانوا مقضيينها ولما يخشوا المساجد يبقوا ناس اتقياء ولا كانوا اتقياء طول الخط هي دي انك تكون انسان بتكابر بتكابر بقى ان انت كل حاجه مخالفه بتعملها لها مبرر بتكابر ان انت ما بتقبلش النصح من حد بتكابر وان انت حاطط ان كل الناس وحشه فانا لازم ابقى وحش زي كل الناس المهم في الاخر عندك شيء يجعلك لا تقبل الحق ممن ينصحك به هذا ظلم والله لا يهدي القوم الظالمين واضح طيب ايه كمان غير المكابرة والعلو بالم- لأن بالمناسبة ممكن حد يجي يقول لك إيه آه بس ده كان ملك يعني لا لا لا لا افهم الفكرة افهم الآية فكرتها يعني القضية مش قضية إن أنت لو ملك تمام القضية قضية إن واحد بني آدم جاله الحق فما قبلهوش هو ده الموقف احنا بنفهم القرآن مش بندور على نفسنا جوه يعني أنا ما لقيتش اسمي جوه القرآن مثلا يبقى الكلام ده مش جاي لي لا أنا بفهم التوجيه الشرعي اللي جاي من الآية طيب إيه كمان من الظلم التراجع والشرك صح التراجع التراجع ظلم صح قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين تاني هفكركم ان الآية كلها لها علاقة ببعضها كلها لها علاقة ببعضها بيقول لك ايه كيف يهدي الله ها قوما مالهم كفروا بعد ايمانهم كانوا ماشيين في الطريق وبعدين عملوا ايه تراجعوا فلما زاغوا ها أزاغ الله قلوبهم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أيضا من الظلم أن تتراجع ظلم ده الظلم مين ده يا جماعة ظلم النفس ظلم النفس ما ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان انت ما تظلمش نفسك برضه أمرك أن أنت ما تم- ما تظلمش نفسك الظلم حرام للغير وللنفس فأن أنت تمشي في الطريق ثم تتراجع هذا ظلم هذا ظلم وانت في الآخر مختبر انت ممتحن في هذه الدنيا فلما تاخد خطوة قدام لله عز وجل سواء هرجع تاني في العبادة أو في الحياة الاجتماعية أو في الحياة المالية أو في الأداب والأخلاق أو في أي شيء ثم تتراجع ده أنت بتظلم نفسك أنت بتظلم نفسك ما أنت خدت قرار ما أنت طلعت قدام يقول لك ما حصل لي ضغوط ما هو لازم يحصل ضغوط حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين كتير بياخدوا قرار في الجامعة ولما يتخرج ويواجه الحياة العملية يرجع يقول لك الضغوط بتاعت الشغل وبعدين يتجوز فيرجع يقول لك ايه الضغوط بتاعت الحياة الاجتماعية مع حماية وحماتي والجواز وانت عارف ما اعرفش ايه وبعدين يجيب عيال والعيال يبقوا بالنسبة له فتنة فيرجع اكتر بسببهم ويضيع عمره كارثة واحنا مجتمع تركيبته اصلا عجيبة عارف ان انا دماغي في الحتة دي ممكن تكون مختلفة شوية بس انا يعني الانجاز الانجاز في ناس دي هتزعل مني بس مش الانجاز ال ال ال السن اللي الانسان بينجز فيه عامه في حياته هو من امتى لامتى الانجاز اللي بيحقق فيه الانجازات الضخمه من امتى لامتى ها بص من 20 ل 30 ده اكتر سن انت بتعرف تتعلم فيه وتجرب فيه كل حاجه تمام من 30 ل 40 ده اكتر سن انت بتعرف تنجز فيه اي حاجة تمام احنا بقى من 20 ل 40 بنعمل ايه بص انت 20 تغ... يعني الكلية بتلقط لها منها سنتين ثلاثة حلو تخرج من منها بتعمل ايه جيش تخش الجيش ماشي عشان تحمي مصر مش مهم قال تسيبها يعني لا لا تحميها تاخد لك سنة مثلا خليها سنة عشان بس ما تاكلش السنين كلها تمام بقى عندك كام سنة 24 سنة حلو من 24 سنة هدفك ايه الاساسي عايز تتجوز طب هتتجوز بايه بفلوس فلوس عادية لا فلوس كتير كتير تمام عشان خاطر نجيب شقة في حتة حلوة عمرانة فيها ناس كتير ومواصلاتها سهلة والشقة تكون حلوة وجميلة وهواها بحري وتتعمل كلها معرفش ايه ونجيب حاجات جوه البيت ايه كتير ملهاش لازمه ما بنستعملهاش زي ايه مثلا زي النيش النيش ايه لازمه النيش في الحياه زي الصيني رجاء نداء خاص محدش يشتري صيني اه والله ايه لازمه الصيني معلش مين عنده صيني هنا او عنده صيني في بيتهم بيت اه ايه لازمته عشان يتكسر حد عن- عندك صيني في البيت صح في بتاعه في الصيني عامله مقلوظه كده وبتحط اللي هي لبانه تمام ده في بيتك انت صح مرا... مرا... مراتك طلعتها لك كام مره صح مليانه تراب انا ليه اجيب حاجه عشان خاطر تتملى تراب طب ما انا ممكن احط التراب في حته تانية يعني ليه- ليه اشتري الحاجه تحط فيها التراب والله العظيم في حاجه يعني في اوروبا والدول المتقدمه تمام بيجيبوا بالحته احنا كام يعني حتى يقول لك ايه ناس بره فعلا بجد وان كان هنقول دول غ- غرب الك... بص بيفكروا صح في الحته دي في الحته دي هم بيفكروا صح ولد بيتجوز بنت تمام يجيبوا شقه تمام الشقه دي السؤال بقى اللي بيطرح نفسه ح- مساحتها قد ايه تكفي الولد والبنت هم بيقولوا كده تمام تقوم قايل له انت اكيد تلاقي عمه المصري قاعد مثلا واحد قاعد كده اهو يقوم قايل له ايه يا فندم بس انت ممكن تجيب شقه عشان خاطر تعيش معاك العمر عشان الاولاد ممكن تجيب ولد وممكن تجيب بنت فممكن تحتاج معرفش ايه اكتر يقوم قايل له هم طريقه تفكيرهم يقول لك ايه لما يبقوا الاولاد يجوا نجيب لهم شقه انما انا ليه فاكرين process to know why ليه ليه عايز تجيب شقه اكتر من قد كذا ليه عشان الاولاد لو الاولاد موجودين لا يبقى ما تجيبهاش هي- هي كده سؤال انا اجيب صيني الصيني 12 رات ولا 24 12 ليه 12 تلاقي الولد مثلا هو وله اخ وابوه ومامته والبنت ولها اخت وباباها ومامتها يعني لو عزمنا العيله كلها هنبقى 8 تنفار غير ان احنا ما بنعزمهمش كلهم لان امي متخانقه مع ام ما ام مراتي تمام مثلا يبقى ليه نجيب كل ده ليه ليه نجيب كل ده طب ما اجيب باللي انا عايزه ليه اشتري لبان والله بجد في حاجات فعلا ملهاش لازمه فانت في الاخر بيبقى عايز فلوس كتير فايه اللي يحصل هتشتغل كتير هتجيب حاجه مستحيل مستحيل فلازم تبتدي الدوره من بدري شويه تبتدي الدوره من بدري شويه تبقى عامله ازاي الدوره تبتدي من بابا ان بابا تمام هفترض ان هو ده الشخص ده الشخص ده هيشتغل تمام وهجيب فلوس كتير وفي الاخر هيتجوز على سن كام لو اشتغل فعلا عشان خاطر يتجوز نفس الجوازات دي هيتجوز على سن كام ده فعلا يعني 24 سنه يعني تخيل ان هو بيقبض كام 5000 جنيه والله ما مزعلكم 5000 جنيه تعالى يا ابني تمام 5000 جنيه والشخص ده ما بياكلش وما بيشربش وما بيركبش مواصلات وما عندوش موبايل يشحنه وما بيغيرش الموبايل على ان هو مش عنده اصلا تمام وما بيعملش حاجه في حياته وما بيروحش الشغل هو بيقبض وهو قاعد في البيت فهيقبض في السنه كام ستين ألف جنيه حلو لو اشتغل عشر سنين تمام يجيب 600 ألف جنيه الشقة التمليك اللي الهانم عايزاها بكام؟ بمليون جنيه؟ طب معلش أنا آسف نكمل أنا قلت هيشتغل كام؟ 10 سنين؟ لا آه، يشتغل 15 سنة تمام؟ في 60 واحد اتنين تلاتة تمام؟ 900 ألف لا طيب معلش أنا آسف استنوني أنا جاي تمام؟ هيشتغل 20 سنة تمام؟ وهيقبض 5000 بس الواد هيفضل ما ياكلش 20 سنه ماشي عامل رجيم عامل رجيم 20 سنه لا انا اتلخبطت 20 سنه في 60 1 2 3 عمل 1200 جنيه آه عمل مليون و ما أصل انا العبد واقف عند رقم معين انا بتلخبط بعد الرقم ده تمام عمل مليون و200 الف عنده كام سنه 44 سنة شاب في بداية حياته يبدأ شاب في بداية حياته يبدأ بقى يدور مثلا عن امرأة مثلا عندها 40 سنة فرق مناسب تمام يتجوز واحدة عندها 40 سنة تمام يقعد معاها خمس سنين ويجيلها سن اليأس وما يجيبوش عيال وانت ما تجيش والحياة ما تتمرمطش فعلا احنا تفكيرنا غلط فتفكيرنا غلط بره بقى بيعملوا ايه فعلا مش بره على فكره دي مش بك... مش اقصد بره يعني في دول حتى الغير اسلاميه ودول اسلاميه كمان بس ما عندهمش الثقافه بتاعت ايه عايزين نجيب ثلاجه تعيش العمر وبوتاجاز يعيش العمر والدولاب يعيش العمر طب احنا مش هنعيش العمر الحاجات دي هيعملوا بيها ايه تمام يعني هي هتعيش بعدي ليه ناس ساعات بتفكر تقول لك ازاي انا ليه اجيب حاجه تمليك طالما انا ممكن لو جبت حاجه ايجار لمدة عشرين سنة بدفع إيجار قد كذا هبقى بدفع أكن أقل من القسط اللي أنا بدفعه في شقة تمليك وفي الآخر ما ادفعش نفس التمن وهو بالمرة غير بيفكروا بطريقة تانية فتلاقي الجواز سهل والدنيا سهل إحنا بقى من 24 تخش في ضنك التحويش وتحوش وتحوش وتحوش وتحوش وتحوش خلي بالك الناس بره في الوقت ده بتعمل ايه بتتعلم وبتنجز وانت عمال تعمل ايه عايز تحوش عشان خاطر تسد احتياجاتك الاساسيه عايز تتجوز مش اساسيه قوي يعني بس بس هي بالنسبه لك حاجه مهمه عايز تتجوز مع ان لو اتعاملنا مع نفس الموضوع ببساطه شديده هتتجوز بسهوله جدا وهيبقى الموضوع بالنسبه لك فيه انجاز فهتنجز في سنينك الاولى وبعد كده لما تنجز وتتعلم وتشتغل وتكون بجد مميز هتلاقي الراتب بتاعك في وقت من الاوقات وانت في الثلاثينات في طفره حصلت له لانك بتعمل حاجه ما حدش بيعرف يعملها لانك اتعلمت كتير وانا شفت ناس اتضربت مرتباتها اقسم بالله في 20 في شهر ليه هو كان بيشتغل شغلانه معينه اللي بتسنده وبيتعلم الحاجات اللي هو عايز يشتغلها لحد ما وصل لمستوى معين عمل ايه كارير شيفت اشتغل في يوم وليلة الحاجة اللي بيحبها وساب الحاجة اللي بتسنده مرتب الحاجة اللي بيحبها كان أكتر من اللي هو كان بياخده في الشغل اللي بيسنده ده عشرين مرة أكتر من عشرين مرة ليه؟ عشان هو إنسان مميز طريقة التفكير بتختلف مش عارف ايه اللي دخلنا في الجواز ولكن فكرة ان انت تفضل تبقى مستسلم لمراحل حياتك تفتنك وترجعك تفتنك وترجعك تفتنك وترجعك تفتنك وترجعك ده ظلم وربنا سبحانه وتعالى لما يوفقك لخطوة له ثم تعرض أنت وتتراجع عنه قال صلى الله عليه وسلم وأما الثالث ها فأعرض فأعرض الله عنه وبالنقيض وأما الأول فأقبل فأقبل الله عليه فمن موانع الهداية أيضا التراجع التراجع إنك تتراجع عن خطوات أنت أخذتها لله عز وجل لذلك إياك أن تعد الله عز وجل بشيء وتخلفه إياك ما دام قلت يا رب أنا هعمل يعمل ما يبقاش ربنا سبحانه وتعالى هو أهون واحد بتنقض معاه أسهل واحد تقول له أنا آسف أكتر واحد بتقول له معلش ما كانش قصدي هرجع وأبدأ من أول وجديد ما هو ربنا سبحانه وتعالى يرى حياتك ويرى ان انت بتتراجع في حاجات كتير بس في ترتيب في ناس انت عارف ان انت لو اديته كلمة يستحيل تعرف ترجع فيها صح؟ فبتجيب اخرك لاخر لحظة وفي ناس انت عارف كده ان لو زنقت لسه ما جابتش اخرها دي ها بتزنق كده بس ترفع عليه التليفون وتقول له ايه بص معلش خليك من اسبوع صح ربنا سبحانه وتعالى يرى منك انت بتتعامل ازاي في ده لما بتزنق ايه اللي بيتباع الوعد مع ربنا الحاجة اللي انت وعدت ربنا سبحانه وتعالى بيها الطاعة اللي انت كنت التزمت مع الله عز وجل بيها المعصية اللي انت كنت قلت ان انت مش هتعملها هو ده طيب لما تتراجع بعد اصلا ما تتقدم هذا ظلم والله لا يهدي القوم الظالمين ايه كمان الجرأة على الفتن ظلم ظلم قال الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله ها لا يهدي القوم الظالمين برضو هرجع أفكركم اربطوا الآية ببعضها إيه والله لا يهدي القوم الظالمين بأول الآية إيه الآية بتقول إيه واحد أسس بنيانه على تقوى من الله عز وجل ورضوان والتاني جاي يعمل يأسس بنيانه فين على شفا جرف نهار يعني على حافة نهر مثلا على الحافة بالظبط فايه اللي بيمشي اللي بيحصل الحاجة اللي بتبقى على الحافة انهار على الحركرك عشان خاطر كده بنقول ايه الجرأة على الفتن انك تقول لا انا جامد انا ما بتفتنش تيجي تقول لك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النساء ايه اخواتنا وكل حاجة بس النساء ايه فتنة صح ما تركته فتنة بعدي اشد على الرجال من النساء يبقى التعامل يكون في حدود الشرع صح طيب لما انت تتعدى حدود الشرع وبتقول لا انا بعرف امسك نفسي يبقى انت بتبني بنيانك على شفا جرف نهار ايه اللي هيحصل هتقع هتقع وفي الفلوس نفس الكلام كنا دايما بنقول كده الترابزين معمول عشان خاطر تقف وراه مش عشان خاطر تمشي عليه صح البلكونه فيها سور البلكونه الترابزين ده معمول ليه عشان تقف عليه ما هو اللي يقف عليه ايه هيقع مع انه هو في الجملة جوه البلكونة انما هو معمول عشان يحميك فانت تقف وراه انما الناس بتقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى عليه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام قال فمن استبرأ فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ايه الشبهات هي الحاجة اللي انت مش عارف حكمها هي هنا ولا هنا فتتجرأ عليها فتعملها فتعملها وانت مش عارف حكمها فممكن تبقى حرام بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقع في الحرام وقع فبلاش جرأة الفتنة خطافة فتنة النساء فتنة المال فتنة الجاه فتنة السلطة فتنة الدنيا فتنة الأموال فتنة الأولاد فتنة الزوجات فتنة بلاش جرأة واحدة واحدة شوية ونبقى مش موجودين كنا دايما بنقول كده كلمة اسمك ايه محمد ايه ايه محمد عادل ايه رفاعي ايه عبد الحميد بيشتغل ايه ها مش عارف طب مات امتى طب كنت شبهه ها زعلت عليه جربت تسأل عليه وحشك انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه اسم رقم أربعة ده في الآخر بقى ايه ولا حاجة صح سيادتك هتكون اسم رقم أربعة سيادتك هتكون اسم يوم في يوم من الأيام هتبقى اسم رقم أربعة اللي هو ايه اللي هو ولا حاجة اللي هو نسلك لا هيوحشك ولا هتوحشه ولا هيفكر فيك ولا هيبقى عارف انت بتشتغل ايه ولا عندك ايه ولا جبت ايه ولا تملك ايه ولا ولا في شبه ولا مش شبه ولا اي حاجة انت بالنسبة له ده ابن ابن ابنك انت بالنسبة له لا شيء لا تتعدى ان تكون اسم رقم اربعة احتمال كبير جدا وهو بيعرف نفسه يلغي الاسم بتاعك عشان خاطر يختصر فانت كمان بوجود اسمك بس هتبقى شخص تقيل عليه فالدنيا ولا حاجة بجد افتكر دايما ان انت هتكون اسم رقم اربعة ده في ناس تعرفش حاجة عن اسم رقم ثلاثة ما بالك بقى باللي بعد كده فمش مستاهلة بلاش جرأة الفتنة خطافة والقلوب سميت قلب سمي القلب قلبا من كثرة تقلبه عمال يتقلب شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده ما تقفش قدام الفتنة وتقول هقدر كان غيرك أشطر ووقع برضه عشان خاطر كده ساعات يجي يقول لك ايه التزمت بس لسه مع صحابي القدام هترجع التزمت بس بخرج في نفس الخروجات بتاعت زمان هترجع بتعامل معاهم بس زي اخوات هتتفتن بيهم الله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفة عشان خاطر كده سنله قوانين حدود تقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه تقول لك تقف فين عشان ما تقعش في الغلط ما تقعش في الحرام فمن أسباب أو من موانع الهداية الجرأة على الفتن الجرأة في التعامل معها والتصدر لها مع الظن أنك في الآخر إيه اللي هيحصل هتنجو منها بس بتقع فيها لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه هو بيلجه ويدخل ويعيط وما يعرفش يعمل ايه وكتير قوي ساعات ومثال بسيط شويه تلاقي حد يكلمني في التليفون السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمد ايه يا فندم نعم يقول لي دلوقتي انا في بنت ومعجب بيها وشغالين مع بعض في جمعيه خيريه وجمعيه قلت له لا يا حبيبي انا قلت لكم الجمعيه الخيريه دي بالذات ما حدش يشتغل فيها عشان خاطر الدنيا هناك عندهم سبهلله ايوه بس ده بيعملوا اعمال خير حبيبي انا قلت لك كده وانا بروح هناك عندهم في مصايب فبلاش تروح هناك تاني تمام طب اصل في بنت بس طب انا هقول لحضرتك بس السؤال بس اتفضل يا حبيبي نعم تمام بس انا قلت لك اه ماشي خلي بالك بس في بنت هناك انا شايفها مؤدبه ومحترمه وجميله وبنت ناس وخلوقه وبتتعامل مع كل الناس بحدود وانا بس كنت عايز اتكلم معاها واسالها عشان خاطر واقرب منها في الشغل اكتر وانقل اللجنه بتاعتي لجنتها عشان اعرفها عن قرب واشوف هي مناسبه بالنسبه لي ولا لا يجوز لا ما ينفعش ان انت تعمل كده روح اخطبها او روح اتعامل معاها في البيت اسال عليها كويس وروح في البيت وبتاع قال لي بس انا عايز اتعامل معاها اكتر عشان خاطر اشوفها اكتر وبتاع دلوقتي انت هتتعامل معاها في حدود الشغل ولا هتتوغل اكتر لا بس عشان خاطر ابقى بس فاهم يعني اه يعني هحاول ان انا اتلكك كده وازود شويه بصراحه مش هكذب عليك يعني يقول لا ما ينفعش ما ينفعش اللي انت شفته عنها كفايه عايز تقدم لها روح تقدم لها تمام وبعد كده هم سالوا ايه انت عندك كام سنه يقول لي انا في اولى كليه يا نهارك ابيض اولى كليه ايه حبيبي معلش سؤال هو انت لو دلوقتي قلنا okay خلاص okay هنخطب هتروح تخطبها امتى اه بعد التخرج صح يعني انتوا هتعملوا ايه لحد التخرج هتتصاحبوا صح سؤال بقى العلاقه هتبقى ماشيه كده ولا هتبقى ماشيه كده هتبقى ماشيه كده تمام صح اللي هي في الحقيقه هتبقى ماشيه كده العمالة تنزل دركات ما هو النهاردة بقول لها والله انت ما تعرفيش انا معجب باخلاقك قد ايه تمام وانا متضايق يا سعاد ان انا ما- ما شفتكيش امبارح في ال- تمام بعد كده ايه اللي هيحصل لا هتزيد واحدة ورا التانية ورا التالتة وبعد كده ايه بعد كده مش عايز احكي لكم المصايب بس اللي, بت... اللي بتبقى موجودة جوه فلا يا حبيبي ما ينفعش شوية ولاقي حد بيكلمني في التليفون شهرين ثلاثة أربعة عشرة سنة أحيانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد اه انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وبتاع بس من فتره وبتاع انا محمد يا حبيبي انا في ناس بتكلمني كتير مش فاكر طبعا طب بص المشكله كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا وحضرتك قلت له بقى وانت وانا لما- واحنا بنحب بعض وبابايا مش موافق ومامتي مش موافقه واحنا غلطنا نعمل ايه والله العظيم حصل واقسم بالله اكتر من مره وتشوف الواد والبنت ورد واقف قدامك واد صغير مؤدب ومحترم وابن ناس والبنت محجبه و... وزي الفل بس ايه اللي حصل وخلق الانسان ضعيفا فوضع له شرع عشان يمشي عليه عشان ما نتعدهوش عشان هو ضعيف ممكن يلسع نفسه وهو مش حاسس ما التزمناش بالدين فوقفنا قدام الفتنة ضعفت اتزحلقت وجاي دلوقتي اقول ايه اعمل ايه طب يعمل ايه يعمل ايه صحيح هيروح يقول لباباها ولا هي اللي هتروح تقول لباباها ولا هيقضوها كده لحد ما يتخرج ويا ترى بقى لو تاب هتبقى هي دي ذات الدين اللي تربت يداه ويروح يتجوزها ولا هتكون البنت اللي مش مؤدبة الغلطانة اللي عملت كده طب ما كنا بره ما انا قلت لك من سنة وغيري قال لك وكون ان انت ترفع تليفون وتسأل يعني انت اصلا عارف انما انت عملت ايه ظلمت نفسك وعرضت نفسك للفتنة فوقعت فيها ومش عارف تعمل ايه مش عارف تعمل ايه الشاهد ان اللي كل شوية يقف قدام فتنة جديدة ده اللي في الاخر بيفتن كل عام مرة او مرتين والعام اللي بعديه مرة ولا مرتين كمان ومرة ولا مرتين كمان أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون فيجي بعد عشر سنين قلبه متخرم من كتر الفتن هداية ايه بقى الجرأة على الفتن ايه كمان ونختم اتباع الهوى اتباع الهوى ظلم كل ده ظلم قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين اربط أول الآية بآخر الآية إيه الظلم هنا اتباع الهوى زي في الآية- الآية اللي قبلها إيه الظلم الجرأة على الفتن الآية اللي قبلها إيه الظلم التراجع الآية اللي قبلها إيه الظلم العلو والمكابرة اتباع الهوى إنه يكون الإنسان بينقاد نعم ولكن لمن لمزاجه هواه لرغباته إيه اللي بيشبعك كنا لسه بنتكلم عن إيه في القلب فاقة تمام إن في القلب فاقة فقر لا يغني هذا القلب ولا يشبع هذا القلب إلا الإقبال على الله في بقى واحد بيشبع قلبه بإيه بالهوى بالمخالفات بالمعاصي ولو كان خلافا لشرع الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الإله بقى عبارة عن إيه معبود مطاع صح يقول لي افعل أفعل يقول لي لا تفعل لا أفعل هو بقى بيعبد مين إلهه هواه إلهه هواه هواه يقول له افعل يفعل هواه يقول له لا تفعل لا تفعل عشان خاطر كده يجي حد يكلمني بالمناسبة برضو يقول لي وده حد آه، لسه من قريب بيقول لي والدي عمل فيا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وانا عايز اقطعه اقطعه ينفع يقطع لا يجوز حرام يقول لي بس هو عمل فيا كده اقول له هو ايه ابوك يقول لي لو كان اب بجد ما كانش عمل كده اقول له له رب يحاسبه على اللي هو غلط فيه انما اللي انت غلطت فيه ربنا برضه هيحاسبك عليه فما ينفعش ايوه بس ما كانش ينفع والدي ايوه ربنا اللي هيحاسبه مش انت انت مش هتبني ذنبك على ذنبه الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى انت تعمل فيا حاجة حرام او ما انا رادد عليك الحرام بحرام طب ما انا بقى برضه عملت ايه عملت حرام ما انا كده بقيت زيك انما الولد عايز يعمل ايه عايز يرد الألم لمين لابوه دين اللي بيقول كده ولا هوى هوى اتصال للنفس تقول لي انت مش حاسس بحرقتي اقول له وانا عارف وانا مقر ان انا مش حاسس بحرقتي لان محدش بيحس بالمصيبه الا صاحبها بس الدين بيقول لك ما ينفعش ان انت تعامل والدك بالمماثله لازم تجله لازم تحترمه ده اللي بيقرأ في كتب الآداب والله عايزين نفسي نك- نخش ن- بعد السنة دي نتكلم عن الآداب كنا لسه بنتكلم عن الآداب ومن الأدب الآداب الإسلامية بقى أن الإنسان لا يتقدم على والده إذا كان يمشي معه إلا لحاجة يعني وانت ماشي كده اهو لو عندك مثلا ولدين ثلاثة يمشوا فين متأخرين عنك خطوة أو بالكتير جنبك تمام طيب امتى يتقدم لحاجة يفتح لك باب يروح يفتح معرفش ايه النهاردة مين اللي بيشتغل عند الولد ابوه ومين اللي بيخدم البنت مامتها ما احنا النهاردة الشرع معكوس بقت الاباء والامهات اه والله اه فعلا كارثة بقت البنت من دول تتجوز همها يخلص لا واحنا اديناها الراجل لما كنا اديناها الراجل كان زمانها ما خلص انما احنا اديناها لمين مش عارف بقى لسوسن ولا لمين مش عارف والله تمام وبعدين تخلف وبعد ما تخلف تمام تحمل تيجي فين وهي حامل بيت مامتها طب والشملول يقعد فين يجي كمان طب والبيت فيه بنات لا ما في ماما ما فيش لا ما فيش انا عارف ان في بيوت قائمه على الكرم وان ممكن واحده تقول والله لازم اقف جنبك و و و و انا فاهم بس ساعتها بقى بيبان بالمناسبه يعني جوز البنت الراجل الجدع اللي واقف اللي هو قرر ان هو يشيل البيت ده كله لان هم بيكرموا مراته ما هي مراته دي مراته دلوقتي قبل ما تكون بنتهم مش بنتهم قبل ما تكون مراته لان شرعا حقه عليها اعظم من حقه حقهم عليها فهي دلوقتي الترتيب ان هي مراته وبعد كده بنته فالواجب ده مع مين معاه هو معاه هو فيكرمه القيم الاسلاميه في حماده اه والله العظيم مشكله مين النهارده هو بيتجوز بنته يقول لها بنتي وهو بيسلم كده يقول لها بصي انا مديكي واحد صاحب دين وصاحب خلق ما يجيش يوم يقول لي انا زعلان على باب البيت كده ما يجيش يقول لي انا غضبان ما يجيش يقول لي ما بتسمعش الكلام انا ربيت قصرت معاكي في حاجه ادخلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ده جنتك ونارك مين بيربي بنته كده وعلى الجانب الآخر بالمناسبة يربي ابنه إيه إنه يبقى حنين إنه يبقى جدع إنه يبقى راجل ما هو في رجالة بصراحة أعوذ بالله يعني أنا كل ما أتخيل إن أنا بنتي دي لو ربنا سبحانه وتعالى كتب لي وكتب لها الحياة والزواج إن جوزها دلوقتي غالبا عايش وبيتربى في بيتهم تمام ابقى عايز اعرف هو مين عشان خاطر اروح اقول لابوه ابوس ايدك ربيه صح لان ساعات بيبقى زوج بيجي يطلع عقده تمام وشخصيته المهزوزه على بنات الناس ويظلمها وتبقى هي في الاخر لا حول لها ولا قوه ربنا يصلح الحال الشاهد اتباع الهوى ان الذي انقاد لهواه والمزاج الشخصي والراحته النفسية وترك دين الله عز وجل وكان هو ده دينه هذا لا يهدي الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم انت مفترض اصلا اي موقف يعرض لك في حياتك تعمل ايه تروح تسأل هو ده حكمه ايه في الدين لو ما كنتش عارف حكمه عارف حكمه خلاص امضي لو كان يجوز لو كان لا يجوز تراجع لو كان لا يجوز تراجع غير كده ما ينفعش تتحرك غير كده ما ينفعش تتحرك طالما شاكك يعني هو حلال ولا حرام ولكن لا شك ان الاصل في الامور الاباحه فلا يكون الانسان متكلفا اتباع الهوى كده كام حاجه في الظلم بس اراده العلو المكابره التراجع الجرأة على الفتن اتباع الهوى هقول حاجة كمان واخدة معلش عشان نبقى خلصنا النقطة بتاعت الظلم دي خالص ترك العل... العمل بالعلم ترك العمل بالعلم انك تبقى عارف وما تعملش قال الله جل في عل... في علاه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الحمار تمام شايل فوقيه ايه كتب هو بقى منتفع بالكتب دي ايه ولا حاجة الذين حملوا التوراة أي نزلت عليهم التوراة وتعلموا التوراة ثم لم يحملوها حق الحمل أي لم يعملوا بما فيها زي بالظبط ده مين اللي بيضرب المثال ده الله جل في علاه بيقول زي حمار شايل فوقيه شنط جواها كتب ايه قيمة اللي هو اتعلمه او اللي هو شايله بالنسبة لهذا لهذه الدابة ولا حاجة كمثل الحمار يحمل أسفارة بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني هنا الظالمين اللي هو ما إيه الذين يحملون العلم ولا يعملون به ظلم ظلم لنفسك ان انت تبقى معاك الخريطة اللي بتوصلك وما تمشيش عليها تبقى عارف وما تعملش هذه او هذا امر مانع من الهداية كده احنا قلنا كام حاجة خمس حاجات في الظلم بس يبقى الظلم ممكن يبقى إرادة العلو والمكابرة ممكن يبقى تراجع ممكن يبقى جرأة على الفتن ممكن تبقى اتباع للهوى ممكن يبقى ترك العمل بالعلم ده كله اسمه ظلم واللي قبل الظلم قلنا ان هو ايه التردد دول حاجتين من موانع الهداية ما تنفخش بقى في قربة مخرومة عايز تكون مهتدي امشي في طريق الهداية من هنا ولكن سيب الطريق التاني بقى بالكامل لأن الطريق ده هيخليك ما تعرفش تمشي في ده مش هتعرف تكمل فيه مش هتعرف تلتزم بيه ابتداء لا تتردد في طاعة الله عز وجل أو في ترك المعصية اتنين إياك أن تظلم نفسك فإن فعلت فتب من فورك والله عز وجل يقبل التوبة ولكن لا تقر ظلم في حياتك أبدا لأن الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك